بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا هو لقاؤنا الثاني مع درسنا الذي هو بعنوان اللحية فرض أم سنة اللحية لماذا وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما طرحنا سؤالا يقول ما هي الصورة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية وكيف كانت عظم لحيته صلى الله عليه وسلم الجواب على ذلك أن الإمام النسائي رحمه الله روى في سننه عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا يعني لا كبير لا طويل جدا ولا هو قصير جدا صلى الله عليه وسلم إنما هو كان ربعة بين الرجال يعني كان جسمه صلى الله عليه وسلم متوسط فيه قوة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين يعني ما بين الكتفين عريض ولما يجي مثلا واحد يقدم في كلية حربية او كلية جوية او كلية شرطة بيعملوا ايه بيقيسوا محيط الصدر ليه لما بيكون اقل مثلا من 80 سنتي يبقى الانسان ده ما ينفعش ان هو يجري ولا يعرف ان هو يحارب ولا حاجة لان يبقى عنده ضيق تنفس في موضوع الرئتين وغيره فالانسان الطبيعي اللي هو يبقى ايه اكتر مثلا من مساحة اللي هي تقريبا 80 سنتي اصلا كنت بقدم في الجوية فعارف الموضوع ده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم الشاهد بقى من الحديث ايه كث اللحية يعني لحيته كثيرة الشعر كث اللحية تعلوه حمرة يعني شعره محمر شوية السبب ايه استعماله للمسك صلى الله عليه وسلم اللي انا بقوله لك ده يعني احنا معانا رواية النسائي لكن انا بجمع لك مجموعة الروايات الاخرى عشان توضح لك الصورة تعلوه حمرة جمته الى شحمتي اذنيه صلى الله عليه وسلم الجمة يعني ايه يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر الرأس طويل واصل لحد الايه الاذنين والكتفين صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم برضو عشان لما يجي لك الحديث ده أو ما تسمعه كما تستغربش لأن في أحاديث أخرى صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن لبس الرجل للإيه للأحمر فإزاي بقى نوفق بين هذا الحديث وغيره إن هنا جاءت بعض الروايات الأخرى وأصل الحديث ده في الصحيح يعني اصل الحديث اللي معانا دوت اللي هو في سنن النسائي هو اصله فين صحيح مسلم فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة الحمراء التي يلبسها لم تكن حمراء خالصة انما مختلطة بالالوان اخرى كاللون الاسود يبقى الاصل في ان الرجل لا يلبس ملابس لونها احمر خالص انما ممكن يلبس حاجة نبيتي مثلا خلاص اللي هو اللون الكركديه ده او مثلا يلبس قميص او عباية او غيره يكون فيها لون احمر بس داخل مع ايه مع لون تاني مش مثلا تيشيرت يكون لونه احمر وعليه صورة ولا كلمة بحيث ان انا لما اشيل الكلمة دي يبقى خلاص ضاع ضاعت الكلمة ورجع لاصله ان هو لونه احمر لا احنا بنتكلم على اصل تكوين القماشة نفسها اصل تكوين الايه القماشة نفسها فالمقصود يبقى الشاهد من هذا الحديث انه ايه كث اللحية يعني كثيفها كثيف اللحية ليست خفيفة كما يفعله بعض المسلمين هداهم الله الذين يفعلون هذا الأمر بلحاهم يعني تلاقيه إيه يحلى اللحية أو يخففها لا وعن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه وارضاه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر هما بيسألوه النبي كان بيقرأ القرآن في الصلاة في صلاة الظهر وصلاة العصر انت هتقول لي ايه اللي دخل ده في اللحية هقول لك ما هو جواب خباب بين موضوع اللحية قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون اصل هو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الظهر والعصر ايه سرية خلاص فاحنا مش سامعينه بيتكلم فيا كان بيبقى واقف ساكت ولا واقف بيقرأ بس بيقرأ سري يعني فقال خباب نعم قال له قلنا بما كنتم تعرفون ذلك طب كنتم تعرفوا ازاي والصلاة السرية ان هو بيقرأ قال باضطراب لحيته والحديث في صحيح البخاري باضطراب ايه لحيات لحيته بتروح وتيجي يبقى معنى كانوا بيعمل ايه بيقرأ طب وهم واقفين فين خلف النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ازاي ده دليل على ان لحية النبي ايه كبيرة صلى الله عليه وسلم فرؤيتهم رضي الله عنهم للحيته صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره وملاحظتهم لاهتزازها وهم في الصلاة في الصف التالي دليل على أنها لحية عظيمة وكبيرة تؤثر فيها أدنى حركة من الفكين فأقل حركة بينت اللحية وهي بتهتز يبقى ده دليل على أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كبيرة كثة ده الحديث في البخاري وعن يزيد الفارسي أنه قال يزيد الفارسي ليس سلمان الفارسي صحابي إنما يزيد إيه تابعي يزيد الفارسي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس قال وكان يزيد يكتب المصاحف قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت افهم كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كتير من الناس أبقى قاعد كده أبص على واحد يقول لي يا شيخ ده أنا ربنا كرمني الحمد لله وشفت النبي في المنام أقول له عليه الصلاة والسلام احكي لي مين اللي شفته شكله ايه يقول لي ايه شفته لابس ابيض فابيض ووشه ابيض ومنور وشفته كده لابس طاقية بيضة وشعره اسود خالص اقول له ده مش النبي يا حبيبي لان النبي شعره ما كانش اسود خالص صلى الله عليه وسلم واحد تاني يقول لي وشفت النبي صلى الله عليه وسلم وايه منور وابيض فابيض ولابس ابيض ومعرفش ايه وراكب فرس وملوش لحية اقول له ده مش النبي فهمتني فييجوا يردوا عليا بايه بقى بالحديث الصحيح يقولوا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي أقول له أيوة الحديث صحيح يقول لك طب خلاص يبقى اللي أنا شفته ده النبي أقول له لا ده اللي أنت شفته ده الشيطان يقول لي إزاي بقى ما النبي بيقول اهوت إن الشيطان ما يعرفش يجي في صورته قلت له هو ده صورة النبي هي دي مش صورة النبي الشيطان ما يقدرش يجي في صورة النبي الحقيقية فاهمني انما يجي لك في اي صوره وعشان انت ما انتش عارف شكل النبي فيقول لك انا النبي تقول خلاص فهمت المقصود ايه فابن عباس لما جاءه يزيد الفارسي وقال له انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فابن عباس قال له كويس اوصفوا لي بقى شكله ايه عشان اعرف هو ده النبي ولا لا فقال فهل تستطيع ان تنعت لنا هذا الرجل الذي رايته قال قلت نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض حسن المضحك أكحل العينين جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره يعني خلاص وصلت لكل رقبته كلها وصدره قال عوف أحد رواة الحديث لا أدري ما كان مع هذا من النعت يعني في وصف تاني غير كده ولا لا قال فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة قال له ده لو انت شفته في الحقيقة ما استطعت أن تنعته فوق هذا يعني معناه أن وصفك إيه بالضبط هو ده وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاصة المسألة الشاهد من الحديث إيه والحديث في مسند الإمام أحمد الشاهد منه إيه إنه قال قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره يعني من من صماخ الأذن لصماخ الأذن وملت كل الإيه الوجه صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث رد على كل من زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ثم إذا جاء يصفه قال فيه ما لم يثبت أنه كان من صفاته صلى الله عليه وسلم خاصة مسألة أمر اللحية يطلع يقول لك ده حليق ده كانت لحيته صغيرة أو يقول لك ده أنا لحيته شفته لحيته كبيرة بس كلها سودة نقول له برضو ده مش النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 17 شعرة بيضة والصحابة عدوهم فخاصة في أمر اللحية كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا وقد اشتهر عن الصوفية وأمثالهم من أهل البدع كثرة الكذب في هذا الباب باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ليخدعوا أتباعهم وينالون احترامهم ورئاستهم وتلاقيهم قاعدين كده يقول لك ايه انت عارف هما بي... الزفة اللي بيعملوها الحاجة دي بيعملوها باسمها ايه الايه الحضرة يعني ايه بقى حضرة ليه سموها حضرة عشان بيقول لك ان النبي بيحضر صلى الله عليه وسلم ما هم سموها حضرة عشان كده وتلاقيه قاعد كده معاك ويقول لك حي ايه يا عم في ايه؟ يقول لك طب قول بس السلام عليكم قول عليكم السلام تقول له عليكم السلام هو مين اللي رد يقول لك ده اصل النبي عدى ولما تيجي تتكلم بقى على سوره الكهف ولا حاجه وتيجي سوره الخضر يقول لك ايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه يا عم يقول لك اصل انت لما تجيب سيره الخضر بيجي يعدي يعدي يا عم ربنا يهديك فهم يفعلون هذا ليخدعوا اتباعهم وينالون احترامهم ورئاستهم وكذلك ليخدعوا الناس وينالوا من أموالهم وعطاياهم ولا يقف لهم بالمرصاد إلا من كان على شاكلة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي يزن الأمور بميزان الكتاب والسنة الصحيحة وليس بالعواطف والخيالات والله المستعان عشان كده عبد الله بن عباس عمل ايه مع يزيد قال له ايه قال له وصفهولي عشان يتأكد هو فعلا شاف النبي ولا لا عرفنا كيف كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم طب سؤال هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من لحيته عشان نشوف الجواب روى الإمام الترمذي الترمذي رحمه الله وغيره عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها الحديث رواه الإمام الترمذي برقم 2762 قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول عمرو بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها قال لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن هارون ورأي ورأيته حسن الرأي في عمر يعني قال ان هو ايه حسن الرأي في عمر يعني خلاصة المسألة ان الامام البخاري رحمه الله يرى ان هذا الراوي احاديثه لها شواهد ولها متابعات دي كلام يعرفه أهل علم المصطلح مصطلح الحديث إلا هذا الحديث يعني راوي هذا الحديث له شواهد وله متابعات في أحاديث إيه؟ أخرى لكن في هذا الحديث إيه؟ لا الذي لم يجد له أصلا حتى يرجع الإمام البخاري إليه ليحكم بصحته ولا شاهدا ولا متابعا يشهد له في صحة إيه؟ هذا الحديث الغريب الذي انفرد هو به ويقو حتى يقوي هذا الحديث فهو في النهاية حديث ضعيف دي خلاصة المسألة حديث ايه ضعيف وفي سنده كذلك ايضا أسامة بن زيد الراوي عن عمرو بن شعيب وهو ايضا ضعيف الحفظ وعليه فلم يثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته شيئا والله الموفق لكل خير واضح الأمر طيب تعال بقى نشوف بعض الأفعال المكروهة في شأن اللحية احنا كده عرفنا خلاص ان اللحية الأصل فيها الإعفاء والإرخاء والتوفير صح كده وان هي كانت كثة لحية النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح أنه أخذ من جانبيه أو من عارضيه أو من لحيته شيئا لكن بعض الناس بتفعل بعض الأفعال المكروهة في شأن اللحية قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض أحدها أو إحداها خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد يعني يصبغ لحيته باللون الايه الاسود وده امر مكروه وشديد الكراهه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل وبعض الاحاديث والروايات الاخرى جاءت تقول ان من علامات الساعه عياذا بالله وفي اخر الزمان ان ناس ياتون لهم لحى كحواصل الطير اللي احنا بنسميها ايه السكسوكه الدجلس دي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها يبقى ممنوع او يكره صبغ اللحيه بالايه بالاسود عايز تصبغها اصبغها بالحنه الثانيه خضابها بالصفره تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنه يعني هو بيصبغها بحنه يعني الحنه لونها اصفر برتقاني كده بس هو بنيته مش بيعملها كده عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آه لابو قحافه اللي هو ابو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كبر في السن فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه لما دخل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فلقى شعر راسه ابيض ولحيته ايه بيضه فقال لهم اصبغوا آه لحيته وشعره بس جنبوه الايه السواد يعني بعيدوا عن اللون الاسود واصبغوها باي لون تاني فالمقصود ان الشرع اباح لك ان انت تصبغ اللحيه مثلا بلون ايه اللي هو بلون الحنه ده لكن لو انت بتعملها بما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمه بتعملها تشبه بالصالحين والشيوخ لان في كتير من الشيوخ من المشايخ يعني تلاقيه صابغ لحيته كده فيقول لك ايه اعمل لحيتي زي الشيخ فلان فيكره ليك ان انت تتشبه بالشيخ فلان انما انت راسي فيك ان انت تتشبه بمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل للسنه الثالثة تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ يصبغ لحيته بالإيه؟ بلون أبيض عشان يبان ليه بقى؟ هو راجل كبير في السن وكبارة زي ما احنا بنقول كده ايه راجل كبارة وشيبة كده ونوقره ونحترمه او في بعض القبائل العربية وبعض القبائل والناس اللي هم زي البدو اللي بيعيشوا في سينا وغيرها تلاقيه يصبغ لحيته بقى ابيض وشعر ابيض عشان يخلوه بقى هو رئيس القبيله فاهمني فهذا يكره الرابعه نتفها او حلقها اول طلوعها ايثارا للمروده وحسن الصوره يبقى عياذا بالله من المردان يعني تبص اول بقى ما لحيته شاب كده عنده مثلا ايه 15 16 سنه عيل في الثانويه العامه لا لحيته بدأت تطلع يقوم يعمل ايه ده للأسف يا ريت هو اللي بيعمل ده ابوه هو اللي بيقول له ما دي المصيبة ابوه له يا ابني احلق لحيتك احلق لحيتك ليه انا مش عارف يحلق لحيته ليه بناء على ايه لا قرآن ولا سنة زي ما بينا الكلام ده في الدرس السابق ودلوقتي ولا امن دولة حد طب عندك حجة تقول لابنك احلق لحيتك ليه عشان ايه فتجد البعض ينتفها أو يحلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة عشان يبقى شكله إيه شاب كده وحلو وحليوة زي ما بيقولوا يعني الخامسة نتف الشيب تلاقيه شعر لحيته بدأت يطلع فيها شعرتين ولا ثلاثة بيض يقوم يعمل إيه ينتف عشان يبقى واد لسه شباب ويقول لك ده اصل سن الشباب هو اللي بيبدا بعد الأربعين أربعين يا عم ربنا يهدي السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لت... لي- ليستحسنه النساء وغيرهن الغسل بقى عامل ايه عمال بقى يجيب جل ويجيب كريم ويسرح لحيته عشان خاطر يبقى ايه بقى النساء بقى تنظر ليه يقول لك بقى شوف ما شاء الله شكله حلو ازاي او يقصها بقى عشان تبقى ايه مش في البعض كده ي- بيجيب مكنة الحلاقة مثلا يمشيها عليها درجة اتنين ولا تلاتة تحس ان في شعر لازق فين في خدته ويسويها بقى بالموس كده من على خ... مش بتشوفوا الناس دي السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العضاء العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك العنفقة اللي هي ايه شايف الشفة السفلى ما بينها وما بين الشعر اللحية اللي جاي في الزقن من تحت في الشعر اللي أسفل الشفة ده ده ده اسمه العنفقة في البعض بقى بيقوم شيله صح في ناس بتشيل العنفقة دي والإمام مالك في مذهبه وبعض الأئمة كانوا بيعاقبوا اللي يحلق شعر العنفقة ده وفي بقى البعض اللي يعمل ايه بقى يطول شعر ال- الجنب في اللحية الجوانب وأسفل ويقص فين من من عند السوالف كده اللي هو العارضين فاللي هو يعني معناها اللعب في اللحية عامة كل ده ايه يكره الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس هو بيسرحها عشان ايه الناس مش عشان خاطر ايه آه ان هي مثلا يعني الاصل في ان هو يبقى يبقى شكله مهذب يعني وشكل شعره مهذب لا هو همه ايه الناس فده يكره لان انت بتعملها اصلا لله مش للناس التاسعة تركها شعثة ما هو بقى ممكن يسمعنا بنقول كده يقول لك خلاص يا عم انا مش عاوز اسرح فيسيبها ايه اشكيف بقى فاهم انت فهذا يكره ايضا تركها شعثة ملبدة اظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه تيجي تكلمه يا عم الحاج ما ت- ما تسرح لحيتك يا عم ولا مشطها يقول لك يا عم والله انا ما فاضي ده انا اصل يا دوب هي شويه في الصلاه وشويه في درس العلم وشويه في في قيام الليل وشويه فاهم ازاي؟ وشويه بروح الحج وشويه بجري برضو مع الناس مع الارامل والايتام والمساكين والفقراء فانا مش فاضي ان انا ابص لنفسي. هو بيتعمد ده فهذا ايه؟ يكره ايضا. العاشره النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب هتبص لي بقى يجي يكلم حد يقول له ايه يعني هو مثلا من سنه ولا اكبر منه بسنتين يقول له يا اخي يعني هو بيتكلم هو صاحب اللحيه فعنده كام شعره بيضه كده يقول له ايه فيتكلموا مع مع بعض فامر يقول له ايه طب يعني معقوله اللي حصل ده يقول له يعني انا هكذب عليك يا اخي ده عيب على المشيبه دي طب ايه اللي دخل دي هو عايز يقول له ايه ده بدل ما يقول له لا الكذب حرام وانا عمري ما اكذب لا بيقول له ايه ده عيب يا اخي على المشيبه يعني معناه عايز يقول له ايه يقول له بص انا اكبر منك انا احسن منك انا عندي لحيه وفيها شيب خدت بالك هو بيقصد ايه يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الحادية عشرة عقدها وضفرها ده بقى ايه لما يكون واحد لحيته كبيرة يوصل بقى يعمل آه، يعقدها بقى او يعمل فيها ضفيرة في البعض كده بس آه، الحمد لله احنا الكلام ده مش عندنا دلوقتي ده كان قديما كان تلاقيه بقى يجي يعمل ايه ي- لحيته طويلة يقوم مضفرها في النص كده خلاص الثانية عشرة حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها والله أعلم وهذا كما جاء في شرح صحيح مسلم من الإمام النووي يعني يكره ويحرم إن الرجل إيه يحلقها إنما المرأة تحلقها لأن هي الأصل في المرأة إن هي إيه لا تخرج لها لحية وقال أيضا القاضي عياض رحمه الله يكره حلقها وقصها وحذفيها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن إذا كان في مثلا بعض الإيه الشعر ناتف فيأخذ من إيه من الزيادة دوت ويساوي بس يساوي فاهم قصدي ايه لكن في شرط تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجلسها يعني ان هو يقصها يخليها صغيرة جدا تكره وان هو يطولها قوي قوي قوي جدا لحد ما توصل سرته للشهرة يعني يقول لك اه فلان ده لحيته طويلة فهذا ايضا يكره وصل الامر قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد يعني ليها حد ما تزيدش عنه او ما تقلش عنه فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا انه لا يتركها لحد الشهرة ان طول ما يمشي بقى يقعدوا الناس تتكلموا ايه فلان عارف فلان اللي لحيته طويلة قوي ده يبقى خلاص كده بقت ايه بقت شهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها حدا ومن آه، ان هي تبقى طويلة جدا يعني ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ان اللي يزيد على القبضة يزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة وهذا الأقرب للصواب أقرب للصواب وليس الصواب كامل لأن الصواب كامل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يأخذ منها أبدا فالمختار هو ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا والله أعلم ده إيه اللي جاءت به الأدلة أما قول القاضي عياض باستحباب الأخذ من طولها وعرضها فقد سبق أن ذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإحنا لينا بكلام القاضي عياض ولا لينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلا في حديث ضعيف ولذلك بنى القاضي عياض هذا الأمر على الحديث ظنا منه أن الحديث إيه يصح وإن شئت هذا الأمر فارجع له تفصيلا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن بعض العلماء بيظن أن الحديث صحيح ورغم أن الحديث ضعيف فبيبني عليه إيه مذهبه أو آه، فتواه فهو ليس حديثا ضعيفا فقط بل هو حديث شديد الضعف اللي بيبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ايه من لحيته والكراهة عند هؤلاء العلماء الذين كرهوا آه الاخذ منها او كرهوا ان هي تكون طويلة طول شهرة او قصيرة قصر شهرة الكراهة عندهم هي التحريم انما هي للايه للتحريم وليست للتنزيه كما زاع وانتشر بين المتأخرين من أن المكروه هو من أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله ولما تيجي تكلم واحد مدخن يقول لك يا عم ده السجاير مكروهة يعني ايه يا ابني مكروهة يقول لك يعني معناها ان إن لو انا تركتها وما بقتش ان انا ادخن اخد ثواب ولو انا فعلتها معليش ذنب هو يقصد الايه اللي هي الكراهة التنزيهية لكن المسكين ما يعرفش ان الكراهة اصلا في الشرع في حاجة اسمها كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية فهو خلط الاوراق ببعض فمن الادلة على ذلك ان الله عز وجل ذكر جملة من المنكرات على رأسها الشرك وعقوق الوالدين وغير ذلك نتكلم عن الشرك وعقوق الوالدين وغيرها من المنكرات ثم قال سبحانه كان ذلك عند ربك مكروها يبقى معنى كده بقى ان شاء الله ما هي مكروها هي بدليل القرآن يبقى انا لما اشرك بالله يبقى ايه لا اعاقب عليه ما معناها كده انت فهمت قصدي ايه مش ربنا لما ذكر الشرك وعقوق الوالدين وجملة من المعاصي والذنوب والكبائر قال في النهاية كان ذلك عند ربك مكروها وهم قالوا ان المكروه يعني معناه فاعله لا يعاقب عليه وتاركه يثاب عليه يبقى انا لو ما اشركتش اخد ثواب ولو اشركت ما تعاقبش لو انا ما ضربتش ابويا وامي اخد ثواب ولو انا اديتهم على دماغهم ما اخدش عقوبه يعني معناها كده بقى ينفع الكلام ده يستقيم الكلام ده ما يستقيمش خالص فكذلك الامر برضو على ايه على اللحيه فالعلماء لما قالوا مكروهه يعني معناها ايه مكروه ان انت تاخذ منها يعني معناها ايه محرم عايزكم برضو تحفظوا الايه الآية دي كان ذلك عند ربك مكروه عشان لما يطلع واحد يتفزلك عليك ويقول لك ايه يقول لك يا عم ده ده التدخين مكروه يعني ايه يعني انا لو دخنت معليش ذنب ولو انا سبته وبطلته اخد ثواب قول له طب ما هو ربنا قال ايه كان ذلك عند ربك مكروه اروح اشرك انا بقى بالله واروح اضرب ابويا وامي طيب سؤال هل يجوز الاخذ من اللحيه دون حلقها ينفع ان انا اخد من اللحيه من غير ما احلقها خالص وان كان هذا يجوز فما ضوابط ذلك ركز بقى معايا فهذا المبحث خاص بمن اختار اعفاء لحيته احنا بنتكلم دلوقتي الناس اللي اعفوا ايه اللحيه الكلام اللي فات كنا بنأكد على مين على الذي لم يعف اللحيه بنعرفه ان هي واجبه اهو دلوقتي بقى بنكلم اللي اعفى لحيته بقى فهذا المبحث خاص بمن اختار اعفاء لحيته والعمل بالسنه الواجبه الا ان اهل هذا المذهب الصحيح قد اختلفوا فيما بينهم إلى طوائف من ذلك طائفة ترى جواز الأخذ من اللحية طولا وعرضا بما يتماشى مع الزينة دون الأخذ الشديد الذي ينافي التوفير والإعفاء الوارد في الحديث يعني يقص بس بعض الشعارات اللي ايه اللي واقفة يعني وفي نفس الوقت ما يكونش فيه تشبه ب... بالنساء ان هو يحلقها أو بالمخالفين في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هم بيقصوها ويقصروها جدا فلا يتشبه بهذا ولا يتشبه بذاك مستندين هؤلاء العلماء في ذلك إلى ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ من لحيته خاصة ابن عمر رضي الله عنهما الذي كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة دي طائفة استدلوا بهذا الدليل وقالوا يجوز الأخذ ولكن ليس الأخذ الايه الذي ينافي معنى التوفير إنما يبقى أخذ بسيط خفيف والطائفة الثانية ترى عدم جواز الأخذ من اللحية على أي صورة كانت وذلك اعتمادا على الإطلاق الوارد في الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وكذلك التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية زي ما بينا وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره وأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منها شيئا والأحاديث التي جاءت بأنه أخذ منها اتضحت أنها أحاديث إيه؟ ضعيفة جدا جدا والمرفوع الأحاديث المرفوعة للنبي مقدمة على الأحاديث الموقوفة على الصحابي يعني نقدم حديث النبي على حديث الايه الصحابي هذه هي الطائفة الثانية الطائفة الثالثة ترى عدم جواز الأخذ من اللحية إلا إذا كان ذلك بعد نسك حج أو عمره كما ورد في شأن ابن عمر رضي الله عنهما طب الحل ايه يا شيخ انا كده احترت ثلاث اراء رأي بيقول ان انا اخد على الاطلاق ما زاد على القبضة ورأي بيقول لا انا اخد ما زاد على القبضة بعد النسك بعد حاجة او عمرة ورأي بيقول لا ما قربش للحية نهائي ففيما يلي نورد ما بين ما ذهبت اليه تلك الطوائف الثلاث وغيرها وما استندت عليه من أدلة لنناقش هذا الأمر فنرى الصحيح مع من لنتبعه وبعد مناقشة والتعرف على مذاهب أهل العلم فيها وقد تقدم بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وبينا صفة لحيته صلى الله عليه وسلم مما هو مستند الطائفة الثانية التي تمنع الأخذ من اللحية مطلقاً حيث اجتمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى ما يكون من دلالة على وجوب ذلك والله أعلم يبقى اجتمع مع الطائفة الثانية التي تقول بعدم الأخذ من اللحية اجتمع معهم دليلان الدليل العملي والدليل القولي اجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية فهي أقرب الأقوال إلى الصواب والله المستعان طيب تعالى نتعرف على ما جاء في أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ من لحيته وصفة ذلك كيف كان يفعل روى الإمام مالك رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه وهذا ورد في موطأ الإمام مالك برقم 904 وقال الإمام البخاري رحمه الله وكان ابن عمر إذا حج أو أعمر قبض على لحيته فما فضل أخذه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه هيبدأ يشرح بقى قال هو موصول بالسند المذكور إلى نافع وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه وفي حديث الباب مقدار المأخوذ بيبين لك قد إيه بياخد من لحيته وقوله فضل يعني زاد بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد يعني فضل كعلم والأشهر الفتح كما قاله ابن التين وقال القرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك في الحج يعني أو العمرة فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فهو اجتهد في الآية وقال محلقين رؤوسكم يبقى أحلى إيه راسي ومقصرين يبقى أقصر إيه ما أنا حلقتها هقصر إيه قال لك بس خلاص يبقى هقصر لحيتي هي معناها كده فهمت اجتهاد عبد الله بن عمر فخص ذلك من عموم قوله وفروا اللحى فقال لك يبقى انا الاصل عبد الله بن عمر الاصل ان انا دايما موفر اللحيه لكن لما باجي بقى في موسم الحج او العمره بحلق الراس واقص الايه اقصر اللحيه فحمله على حاله غير حاله النسك حاضر فعايز اقول لك الذي يظهر ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحال التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها زي القول الثاني العلماء زي ما بيناه اللي هو ممنوع الاقتراب من اللحية وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل ومن طريق أبي هريرة أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة يعني لحية يعني وقوله نعفي بضم أوله وتجديد الفاء يعني نتركه وافرا وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر إن اللحية كانت إيه طويلة فإن السبال بكسر بالكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف اللي يزيد بس عن الكف يؤخذ وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أو يفحش يعني ما يبقاش شكله ايه فاحش وعن عطاء نحوه ايضا قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الاعاجم تفعله من قصها وتخفي فيها يعني غير المسلمين اصلا هم اللي ايه بيحلقوا اللحية قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختاره قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري زي ما بينا من شوية أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة من أهل العلم فالحديث لا يصح يعني نرجع برضو تاني لأصل المسألة وهو إيه عدم الأخذ من اللحية عدم الأخذ من اللحية وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها يعني يقعد يسويها يعني وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن قال لك ده أمر حسن كويس ده لو كانت كبيرة ضخمة قال بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها اللي تبقى قصيرة قوي عشان ما يبقاش مشهور ولا تبقى طويلة قوي عشان ما يبقاش مشهور كذا قال كلامه لكن اسمع بقى تعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها خبر النبي في الحديث الأمر بإيه بتوفيرها والكلام ده إيه كلام عياض ده إيه ينافي كلام النبي فقال الإمام النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعية نص على استحبابه فيه والإمام النووي شافعي المذهب أصلا خلاص فالإمام الشافعي قال يستحب تقصيرها فين في حج وعمر في نسك زي ما عمل مين عبد الله بن عمر لكن هذا الكلام برضه لا يصح لأن الكلام ده إيه على عبد الله بن عمر مش مش جاي لنا بأثر من النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء اللي قال لك قلب عبد الله بن عمر هو من أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الناس الذين تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يبقى معنى كده أكيد هو عملها إيه لأنه شاف النبي نقول ده ده صحابي واحد فين باقي الصحابة وبعدين لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل دوت في موسم حج يعني أو عمرة يبقى معنى كده ان الكل شافه محدش عمل كده غير عبد الله بن عمر ليه وذكر النووي عن الغزالي الامام الغزالي اللي هو القديم بتاع احياء علوم الدين مش مش الامام الغزالي بتاعنا اللي هو المصري قال وهو في ذلك تابع لابي طالب المكي في القو في القوت كتاب القوت يعني قال يكره في اللحيه عشر خصال بيناها قال خطبها بالسواد لغير الجهاد لان لما تيجي تجاهد في سبيل الله تصبغها اسود ليه عشان توهم العدو ان كل الجيش ايه شباب ما فيهمش واحد كبير في السن خبطه ويموت فيقول لك ايه يا عم ده ده جابوا لنا جيش كله شباب ده هيموتونا فهمت المقصود ايه قال يكره في اللحيه عشر خصال خطبها بالسواد لغير الجهاد وبغير السواد إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع إنما تقليد للعلماء يعني زي ما بينا وتبييضها استعجالا للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران عشان يبقى راجل كبارة وندفها إبقاء للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشيب عشان يبقى واد ملمع بقى وشباب لسه نقول بقى ده لسه عيل شاب لسه لحيته ما طلعتش ده لسه صغير ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريبا وأحدثك عنه تفصيلا وتصفيفها طاقة طاقة تصنعا ومخيلة يبدأ بقى ي- يعمل لها بقى ايه يزوقها ويشد الشعر الزيادة ويقعد زي ما انتم عارفين بعض الناس ممكن بيعمل كده وكذا ترجيلها والتعرض لها طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف يبدأ بقى يسرحها ويفتقها ويعملها بالمشط ويجيب لها بقى فوزلين يجيب لها جل يجيب لها جلاد يعمل لها سشوار كل ده بنقوله مش مشكلة بس الكلام ده امتى مش هو ده شغلك الشاغل ده وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو نهى إن الرجل يرجل شعره فوق آه، أقل من ثلاثة أيام والحديث عن الشيخ الألباني في صحيح الجامع ليه؟ يعني معناه إن أنت كل حياتك أول ما تصحى من النوم هو همك إنك تبص في المراية وتسرح شعرك وتسرح لحيتك وده همك؟ يبقى ده إنسان إيه؟ لا يهتم بمعالي الأمور أيضا من ضمن الأسباب أو الأشياء التي تكره فيها تركها شعثة إيهاما للزهد والنظر إليها إعجابا وزاد ال- الإمام النووي وعقدها لحديث رويفع رفعه من عقد لحيته فإن محمدا منه بريء يعني بيضفر اللحية يعني الحديث أخرجه أبو داود قال الخطابي قيل المراد عقدها في الحرب وهو من ذي الأعاجم يعني الكفار أصلا زمان كانوا بيعملوا إيه يمكن تكون انتوا شفتوا حاجة زي كده في فيلم أو آه، صورة تلاقيهم مرب لحيته وعامل فيها إيه ضفيرة كده في النص من تحت وعلى فكرة برضو بعض الناس دلوقتي تبص تلاقيهم بيعملوا كده حتى في المصارعة ما أعرفش ولا في إيه كده برضو يعني ما أنا بمشي في الشارع ألاقي صور ناس عاملة كده نعم وحخامات اليهود بيعملوا كده وقيل المراد معالجة الشعر لينعقد يعني اما ان هو بيضفرها او ان هو بيعملها في بعضهم بي- بيجمع شعره ويحطه في حاجة زي دبلة كده او استك او توكة وذلك من فعل اهل التأنيث عياذا بالله اللي هم مماش رجاله في تنبيه أحب أنبه عليه أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال ليس المراد أنه كان يقصر على قدر القبضة من لحيته بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل من ذلك ليتساوى طول لحيته فمن الصورة ولا أوضحها يعني مش معناها ان هو كان ايه كان آه، يقص اللحية بحيث ما توصلش للقبضة يعني يقبض عليها ويقص فين اللي للازق على الدقن وتبقى كده قصيرة خالص لا ده بيبين لك ان هو كان بيقبض قبضة ويقص اللي زاد على القبضة من تحت القبضة فهمت المعنى ازاي عشان ما يجيش حد يفهمها بالعكس قال ابو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو اشد مما نقل عن المجوس انهم كانوا يقصونها شو بيقول ايه خدت بالك من الكلام ابو شامة ده الكلام ده شوف بقاله كام مئة سنة بقاله كام سنة بيقول ايه ان المجوس وعباد النار والمشركين والكفار كانوا بيحلقوا اللحية عن طريق انهم يقصوها بالمقص فيتبقى بيقول لك وعرفنا ان في ناس عرفنا هو لسه ما شافش بيقول عرفنا ان في ناس بتحلقها بالموس طب دول نعمل فيهم ايه خدت بالك قال أبو سامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونه وقال النووي يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى, اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة لأن الأصل في المرأة أنها ت- إيه؟ تكون خلاف الرجل يبقى العلماء بيقولوا ان المرأة تحلق ليه عشان ما تبقاش زي الرجل وفي ناس يقول لك انا احلق عشان ابقى زي المرأة نسأل الله الهداية ما حدش يزعل مني وقال المبارك فوري في تحفة الأحواذي قوله قول النبي يعني وأعفوا اللحى من الإعفاء وهو الترك وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات اعفوا أوف أوفوا أرخوا أرجوا وفروا خمس أحاديث خمسة صحيحة خمسة بصيغة الأمر خمسة مرفوعة للنبي تروح أنت فين بقى ومعناها كلها تركها على حالها إلى أن قال قال القاضي عياض وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال واحنا ردينا عليه دلوقتي فتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعية الشافعية نص على استحبابه فيه والإمام النووي شافعي الإيه؟ المذهب فالمقصود خلاصة المسألة لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها والحديث بين أنه لم يصح لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد أي الذي زاد عن القبضة فاستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة فهو ضعيف لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة للنبي صحيحة تنفي هذه الآثار التي لم ترفع للنبي وهي آثار ضعيفة فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية ومن عرضها والله تعالى أعلم يبقى عندنا أحاديث, أحاديث مرفوعة للنبي وأحاديث موقوفة على الصحابي الأحاديث الموقوفة على الصحابي بتخالف أحاديث مرفوعة للنبي يبقى أخذ بمين بالأحاديث المرفوعة الثابتة الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم طب يا عم لو فرضنا أن حديث صحيح مرفوع للنبي وحديث صحيح موقوف على الصحابي والحديثين صحيحين أخذ بمين بالمرفوع للنبي فما بالك بقى ان الحديث المرفوع للنبي وهو صحيح والحديث الموقوف على الصحابي وهو ضعيف اخد بمين عشان كده كان هو ده قول من قال بعدم الاقتراب من اللحية هو اصح الاقوال واعلم ان اثر ابن عمر الذي اشار اليه الامام الطبري اخرجه الامام البخاري في صحيحه بلفظ وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه قال الحافظ هو موصول بالسند المذكور إلى نافع وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه وفي حديث الباب مقدار المأخوذ بيبين لك أخذ قد إيه يعني اللي زاد على القبضة قال الكرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وخص ذلك من عموم قوله ووفروا اللحى فحمله على حالة غير حالة النسك يعني عبد الله بن عمر كان غير النسك كان يعمل ايه يوفر اللحى ولما يجي في النسك يحلق راسه ويكسر لحيته شارب قال الحافظ الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه يعني بيقول لك كان يقصد ان هم ما يبقاش مشوهه وقال في الدراية قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحو هذا الحديث أيضا وهذا من فعل هذين الصحابي الصحابيين رضي الله عنهما اللي هو ابن عمر وأبو هريرة يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا احفوا الشوارب واعفوا اللحى أخرجه مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خذوا الشوارب واعفوا اللحى يبقى أبو هريرة اللي قص من لحيته وابن عمر اللي قص من لحيته كل واحد منهم أصلا كان روى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية هتقول لي طب تيجي ازاي دي ازاي هم يقولوا النبي قال وازاي هم يعملوا كده فيمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه ففي هذا الجمع يعني العلماء بيقول لك ايه بقى بيقول لك اه ده اكبر دليل لينا على ان هو الصحابي اللي روى حديث الاعفاء زي ابو هريره وابن عمر هم نفسهم اللي قصوا يبقى ده دليل على انهم كانوا يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي على عدم على القص نهائي انما الاخذ جائز فهمت المعنى ايه طب نرد عليهم نقول ايه الرد سهل في هذا الجمع الذي قاموا فيه وجمعوه نظر كما لا يخفى وعلى أي حال فإن الناظر في هذه الأدلة يرى ثبوت وجوب إعفاء اللحية الثابت إعفاء الإيه؟ اللحية ركز معايا عشان في أمر مهم هنا في علم الحديث هنتكلم عنه وأن الأمر بإعفائها مطلقا هو الأقوى والأظهر بدليل الخمس روايات المختلفة خاصة مع ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ورد حديث ان هو اخذ بس هو حديث ايه ضعيف جدا يبقى نرجع للصحيح ان فعله لم يأخذ وقوله لم يأخذ فهو امر بها وعدم ثبوت انه اخذ منها حتى ولو مرة واحدة وان ذلك مقدم على أفعال بعض الصحابة التي ربما صاحبها شيء من الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه إن أصاب ويؤجر إن أخطأ يعني خلاص المسألة إن عندنا فعل النبي وعندنا قول النبي وعندنا هنا فعل الصحابي اللي خالف قوله وفعل النبي فيبقى الصحابي هنا محمول الأمر على إن هو قد يكون اجتهد زي عبد الله بن عمر ما اجتهد قال لك محلقين رؤوسكم فحلق راسه ومقصرين قال لك يبقى أصر من حلقتها خلاص أصر إيه فقال لك يبقى أصر لحيتي وإن كان الخطاب في المقام الأول ليس لمن يرى التقصير أو الأخذ منها على الحال التي كان يفعلها ابن عمر وغيره احنا مش بنتكلم عشان خاطر اللي مربي لحيته وبيأثر منها جزء احنا بنتكلم على الحريق اللي ملمع عشان نفهمه ان اصلا اللحية دي واجب فهؤلاء نقول لهم اتركوها اولا حتى تتجاوز القبضة ثم بعد ذلك افعلوا ما يمليه عليكم ما تطمئن به نفوسكم فهمت عايز اقول ايه يعني يا عم الاول ربيها وبعدين بقى تعالى كلمني بقى اخد فوق القبضه ولا تحت القبضه بس ربيها الاول اعفيها الاول فهمت انا عايز اقول ايه ولكن الخطاب في الذين يقصرونها تقصيرا فاحشا او يحلقونها حلقا تاما لا يتركون منها شيئا ويكون اقل من الايه من القبضه فبنقول لهم لا وصلها للقبضه وبعدين يبقى تعالى نتكلم فهؤلاء قد قدمنا لهم ما يكفي لبيان أن إعفاء اللحية أمر لازم لا يسع مسلما أن يخرج عنه إلا أن يكون مكرها والله أعلم بالصواب مكرها زي إيه؟ يعني مثلا أنا خلصت تعليم الجامعة بعتوني للجيش تعالى رحت الجيش في إيه؟ قالوا لي أنت المفروض تأدي خدمة الإيه؟ الخدمة العامة بتاعت الجيش طب خلاص يا جماعة اعمل ايه احلى لحيتك لا انا مش احلى لحيتي عايزين تحلقوها لي انتوا احلقوها وشيلوا الذنب انما انا مش هحلق فهنا اجبروني ان انا احلق والا ابقى متخلف عن الجيش وخيانه بقى للبلد وكذا وكذا وكذا في الحاله دي ايه بقيت انا بمزاجي ولا مكره مكره يبقى هم يشيلوا الذنب مش انا فهمتني واول ما اخلص جيش اعمل ايه اعفيها تاني والا لو فضلت كده يبقى انا رضيت باللي فات يتحسب لي اللي فات مع اللي جاي صح وصلت الصوره فيتحسب لك ان كان سيئات او يتحسب لك يعني لو انت اصلا ملتحي ودخلت الجيش اجبروك انك تحلقها وبعد ما خلصت الجيش رجعت عافتها اتحسبت المده اللي في النص اللي انت حلقتها فيها دي ان ايه انك انت كنت عافيها فاهمني لو انت كنت عافيت اللحيه ودخلت الجيش وحلقوها لك بعد ما خرجت قلت والله ده خلينا الواحد كده شكله حلو فرحت بقيت تحلق اتحسب لك اللي فات مع سيئاتك دي انك انت راضي وصلت من فوائد اللحية بقى ايه بقى من فوائد اللحية هي اللحية لها فوائد اه ما تعدش ده فوائد كتيرة جدا بس مش هقولها لك النهاردة ده هقوله امتى الاسبوع القادم علشان اللي ملتحش يجي لنا ملتحي عشان اقول له ايه فوائدها ايه واللي ملتحي يجي عشان باذن الله يكون ده تثبيت ليه ويعرف فوائدها ايه قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك